الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه يا رب لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اخباركم ايه واحوالكم ايه والايام بتجري يعني عدى المحرم وصفر وربيع وربيع وقربنا بقى نحصل شهور البركه رجب وشعبان ورمضان وذي الحجه فالقلوب لسه في مولد الإعلام والأخبار وال والنت والجرايد والانتخابات والأحزاب ولا القلوب بدأت تؤوب إلى ربها قلت في خطبة النهاردة وكانت بعنوان الانفلات القلبي قلت يتباكون على الانفلات الأمني وأنا أتحسر وأنا متأثر وأنا حزين على هؤلاء الذين يقتلون بغير حق كل يوم في مصائب وهذا هذا الانفلات الأمني خطير جدا بلا شك ولكن الأخطر منه الانفلات القلبي الله يقول ففروا إلى الله وأنت تفر من الله هي دي المصيبة الكبيرة ان الناس تفر من الله عز وجل وتنشغل عن الله عز وجل وتنسى الله عز وجل ولذلك قلت ان الامه كلها محتاجين توبه امه من نسيان الله محتاجين توبه امه من نسيان يوم الاخر محتاجين توبه امه محتاجين توبه امه من الغفلة عن قدر الله قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر محتاجين إن الأمة كلها تتوب من إنها نسيت إن كل شيء في الكون بيد الله إيمانك بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد فإن لن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فمش هيكون شيء إلا بمشيئة الله مش هيكون شيء إلا بخلق الله وإيجاده فإذا حصل ذلك حصل تعلق القلب بالله ان القلب يتعلق بربنا جل جلاله ويطلب منه والله جل جلاله فعال فعال لما يريد اذا اراد فعل جل جلاله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قلت ان احنا محتاجين لاصلاح الحال مع الله ان ينكب كل منا على نفسه فيصلح نفسه ويصلح ذات نفسه ويصلح ذات بينه بينه وبين الله احوالك انت وانت بتتكلم حاسس ان ربنا سمعك وانت بتتحرك حاسس ان ربنا شايفك وانت بتفكر حاسس ان ربنا يرى ويعلم ما تفكر فيه هذه القضيه ان كل واحد يبدأ يصلح نفسه فعلا ونمرة اتنين قلت برضو انه يصلح بيته النهاردة حصل انفلات اخلاقي رهيب يعني بتسمع الفاظ قذرة وسيئة شريرة قصص اللي النهاردة منتشرة من اختطاف النساء والزنا والسرقة عشان كده قلت توبة أمة من المعاصي الظاهرة توبة الأمة من حرب الله من حرب الشرع من عدم الاكتفاء بالحلال من التشوف للآخرين كل ده الأمة محتاجة تتوب منه الأمة كلها توبة أمة ندعو إلى توبة أمة أن تتوب الأمة كلها إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى إخوتي أنا أحبكم في الله آه كنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن استقر في المدينة إذا بأبي بكر وبلال تصيبهما الحمى وانتقلنا من هذا اسمحوا لنا في الاستطرادة دي إخوتي وأحبتي في الله بأن الشيطان آه عدو والشيطان لن يترك الإنسان وبدأنا نتكلم عن حرب الشيطان حرب الشيطان في ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه في الجنه الشيطان رفض السجود فطرد فلما انطرد جعل هدفه إضلال الإنسان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وانظر إلى هذا العتاب الراقي قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ربنا نبهنا آمرا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بالأمر قلت وطالما إنه عدو يبقى لازم يحارب وإذا كان عدوك نملة فلا تنم له لازم تحاربه على قد حربه ليك وبدأنا نوصف عشان آه، أصور في حسك وشعورك إنها حرب فعلا إن الشيطان إن الحرب لازم جنود الشيطان له جنود فكبكبوا فيها أجمعون وجن... فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون جنود إن العلاقة بين إبليس وجنوده علاقة الولاء أولئك أولياء الشيطان قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان لهذا الولاء تكون حزبية أولئك حزب الشيطان حينما ينطلق هؤلاء الجنود لإضلال الناس يخرجون في سرايا ينصب الشيطان عرشه كل يوم على الماء ثم يبعث سراياه هؤلاء الجنود لهم خيل قال الله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك في هذه الحرب السهام النظرة سهم من سهام إبليس في هذه الحرب تقاليد النصر والهزي- والهزيمة في هذه الحرب العنف والشدة في هذه الحرب الترصد والتربص في هذه الحرب الحصار في هذه الحرب الشراك في هذه الحرب حراسة مشددة في هذه الحرب الشياطين لا تيأس في هذه الحرب يكون الأسر ودي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت أن في هذه الحرب أسرى أسرى آه، في هذه الحرب أسرى أسرى من الشياطين وأسرى من بني آدم أسرى من بني آدم الشيطان بيأسر أحيانا بعض الناس وياخدهم أسرى ويبقوا أسرى عند الشيطان بصفة مستمرة إيه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأسر آه، آه، قا- قال إيه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فضم يده فلما صلنا فلما صلى قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال لا إلا أن الشيطان أراد أن يم- أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبطته بسارية من سواري المسجد يطيف به ولدان المدينة أبو هريرة لما مسكه وهو بيسرق التمر الصدقة الرسول قال له ماذا فعل أسيرك البارحة ال- الشياطين بتؤسر وأكبر شاهد لذلك آه، أسر الشيطان في رمضان وسلسلة الشياطين وصفدة الشياطين في رمضان لأن ش- في رمضان آه، لو إن ربنا سبحانه وتعالى بالأمر الشرعي أمر الشياطين أن يكفوا لن يكفوا الشياطين لا تخضع لأي إلزام شرعي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان اللهم بلغنا رمضان إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين سلسلة يعني لا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان كما يقع الأسر من الشيطان يقع الأسر على الإنسان إن الشياطين قد تأسر بعض البشر قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا في هذه الحرب فكرة السحق الشامل سحق في ذلك يقول ال- الله جل جلاله في الحديث القدسي إني خلقت وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم اجتالتهم يعني أخذتهم كلهم سحق شامل كلهم قال سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وقال ربنا جل جلاله عن إبليس حاكيا عن إبليس قوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن يعني هخليهم في حنكي كلهم جوه بقي لأحتنكن أجعلهم في أسري وفي كنفي كأني وضعتهم في حنكي فهذه الحرب أيضا أسلوب الاغتيال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يبقى هو ده قضية الاغتيال الاغتيال أيضا آه، في هذه الحرب حصون حصون في حديث آه، أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن و- فكان مما قال لهم وآمركم أن تذكروا الله وآمركم بذكر الله ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله يبقى هذه الحرب فيها حصون تتحصن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله في- كلما أصبح أو أمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير خمس جمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الخمس جمل دول كل يوم الصبح مية وال... وبالليل مية كن له حرزا من الشيطان يومه ذاك حصن حصن في هذه الحرب جوار جوار أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عبدا إذا أراد الله جل جلاله أن يحفظ عبدا من عباده في من ضراوة تلك الحرب يجيره الله يكون في جوار الله بدليل قول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه ألم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمار بن ياسر ألم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني على لسان النبي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أجار عمار ابن ياسر من الشيطان اللهم أجرنا من الشيطان يا حي يا قيوم بعد ال- الصورة الهائلة دي الخطيرة دي للحرب القائمة بينك وبين الشيطان تعالوا بقى ننظر يعني وأنا أصدت من الكلام ده كله إنك تحس إحساس حقيقي إن في عدو بيحاربك بيحاربك في دينك بيحاربك في عقيدتك بيحاربك في بيتك في زوجتك وولادك بيوسوس لهم لكي يفسدهم بيحاربك في أحبابك ومن حولك بيحاربك في كل أحوالك وانت بتصلي بيحاربك وانت بتتوضى بيحاربك شيطان للوضوء اسمه الولهان شيطان لل... للوسوسة مش... شيطان اسمه خنزب بتاع ال... ال... الصلاة إلى آخره كل عمل انت بتعمله في شيطان قاعد وشغلته دي وانا قلت اكتر من مرة قبل كده ان خطورة الشيطان ما تصلوا بينا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدوا النبي صلاة زيدوا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مدني ربنا يهديك ويتوب عليك آه, اه ما تقول وصل الراجل ده علينا شوية ايه يا عم الله يرحمك عم شيح معلش انا اسف ل- ل- لاخوتي واحبتي الساده المشاهدون الاكارم والاكابر لكن العيال بيلعبوا هنا فعايزين آه، ربنا يهديهم آه، شويه ال آه، اه ما ينفعش الكلام اللي احنا بنعمله ده صلي على الرسول صلي زيد النبي صلاه زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، بالمره بقى والمشاهدين مش مش معانا آه، آه، الراجل ده ما بينورش ليه عايز اعرف انا فين بالظبط آه، آه، طيب نرجع على الهوا تاني بقى آه، السلام عليكم اخواتي المشاهدون اهلا بكم انا احبكم في الله عدنا من هذه الجوله المباركه بين هؤلاء المصورين الاغرار رحمهم الله وعافاهم من الاشرار اخوتي انا احبكم في الله آه، كنا بنقول بقى آه، انا عايزك تتصور ان في عدو بيحاربك اعد لك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه اخطر ما فيه ان انت مش شايفه ومشكلة ان انت مش شايفه ها خلي بالك معايا ان هو قاعد يعني آه، ه- هيجي معانا الكلام دلوقتي ان الشيطان ما بيقاسي من حد اوعى تفكر تقول ايه لا ده الشيطان ايه وبتاع إيه؟ ده ما سابش النبي قاعد لسيدنا النبي زي ما انت شفت كده كان عايز يعدي من قدامه في الصلاه لولا ان الرسول خنقه وعارف لما واحد يتخنق لسانه يدلدل لبره خنقه الشاهد ايه ان هو لما هو الشيطان معاك ليل ونهار عارفك بقى عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه عارف نقاط ضعفك ونقاط قوتك عارف فلوسك فين وعارف كل حاجه عشان كده بقول ان اللي فاهم ده ما بيتخضش لما يدخل على حد ويقول له اه انت شايف المكان الفلاني كذا انت قبل ما تجيلي قلت كذا وكذا ليه ما هو في معاك قرين لما تروح لواحد من هؤلاء ال- المشعوذين اللي مشغل شياطين معاه تلاقيح بيروح اول ما تقرب انت من عند البيت عنده انت رايح له بيبعت حد يروح ماسك ال- القرين بتاعك ويقرره اسمه ايه واسم امه ايه وشايل فلوسه فين وكان بيقول ايه وهو جاي وعمل ايه وكان نايم فين وايه اللي بيحصل له ايه فيح- ويحكي لك القصه عرفها كلها من ال- من المجرم قرينك عرف قصتك كلها قصه حياتك كلها من اولها لاخرها لكن ما يستطيعش انه يقول لك بكره هيحصل ايه ده ك- كل الناس عارفاه الشاهد ايه كل الناس عارفه ان هو ما يقدرش يقول بكره يحصل لك ايه مزيد من العمق الاحساس بيننا وبين الشيطان آه، هتلاقي ان النتيجه الاخيره لهذا العداء 999 في جهنم وواحد في الجنه النتيجه النهائيه لهذه الحرب اللي هينجو واحد في الألف يقول الله لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول الله وما بع... فيقول آدم وما بعث النار يا رب يقول الله من كل ألف 999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين الواحد من الألف ده اللي هينجو لن ينجو إلا برحمة الله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لا لا لا الآية الثانية اللي هي إيه ولو ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يبقى لن ينجو أحد من الشيطان إلا بفضل الله ورحمته عشان كده لما نقول ان في 990 99 رايحين جهنم وواحد رايح الجنة تعرف المشكلة الكبيرة ان ربنا جل جلاله يفرح ان الواحد نجا يعني والله الواحد بي يعني انا لما بقرا هذا الحديث فرح الله بالتائب انا بستحي من الله انا بستحي من الله يعني ربنا بيفرح انك تتوب ربنا بيفرح انك تنجو وانت مش عايز تنجو مش عايز تتوب مش عايز تفرح ربنا بنجاتك شيء عجيب جدا آه... تعالوا بقى نشوف عمل ابليس شغل ابليس بقى شغله ايه عمل ابليس وشغله انت وديت شغل ابليس فين يا حاج عمرو اهو آه، عمل ابليس آه، او ماده ابليس الحزن والحيره والياس والندم والحقد والحسد عمل ابليس الحزن عشان كده انا بطلب من كل اللي شايفيني دلوقتي احبتي في الله انك تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم افرح ابتسم ابتسم افرح اضحك يعني آه، هدف ابليس من اهدافه الرئيسيه في الحياه انه يخليك حزين انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا يعني كل هدفه انه ينكد عليك ان يخليك حزين وزعلان ينكد عليك بقى ان يخلي حد يأذيك ينكد عليك ان يخلي مراتك تعمل لك مشاكل ينكد عليك انه يغوي اولادك ينجع ينكد عليك انه يسلط عليك اولياءه من الانس يؤذوك ويطردوك وي... ينكد عليك انه يوسوس لك بتهويل الهموم والاحزان انا الخطبه طبعا آه، ضي- ضيقه كان المفروض في عنصر اخير في خطبه الجمعه النهارده ما قلتوش اسمه علامات التفلت القلبي من علامات التفلت القلبي تهويل الهموم ان الانسان يبقى شايل الهم وحزين وربنا جل جلاله كفانا هذه الهموم قال لا تحمل هم رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزق غد انت شايل هم بكرة ليه ما يمكن بكرة يجي ما يلاقيكش تموت وهل انت مسؤول وانت في قبرك انك توكل ولادك انت مش مسؤول ياكلوا وما ياكلوش انا هموت بقى وكل واحد مسؤول عن نفسه قدام ربنا جل جلاله فانت شايل هم بكره ليه دي شغله الشيطان قال الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعد- يعدكم مغفرة منه وفضلا معلش يا بتوع التجويد وفضلا ال- ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عندي فضل كبير لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا واحد راح اشتكى لبشر الحافي كأنه عايز بشر الحافي يديله قرشين فبيقول له العيال كتير والمصاريف كتير والدنيا غلا وهنعمل ايه قال له شوف عايز اقول لك حاجة روح البيت اللي رزقه مش على الله ابعتوا لي انا ببيتي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها انت زعلان ليه حزين ليه شايل الهم ليه اضحك ابتسم افرح بالله الحمد لله ان احنا لينا رب يسمعنا ويرانا ربنا جل جلاله يعلم حاجتك ويعلم سؤلك فلذلك بنقول ايه ان الشيطان من اهدافه الحزن انه يحزنك ان يخليك دايما في بعض الناس دايما كده مكشر ومكتئب وحزين طب انت حزين ليه افرح بالله افرح بالله احنا طبعا لما نتكلم عن عن الفرح مش قصدنا بقى انك انت تروح بقى تعمل نكت وتضحك او تتفرج على مسرحيه كوميديه لا انا بقول لك افرح بالله استشعارك ان ربك كريم وحليم وغفور وعلمه واسع يحب أن يعطي يحب أن يعطي ويحب أن يغفر سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم أنا عايزك تعلي صوتك بالصلاة قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانت كمان ما انت في البيت تعلي صوتك بالصلاة سمعيني الصلاة على النبي ساكتة ليه مش هزعق ماشي طب صلي على النبي يلا صلي على سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ما في يمينه يمين ربنا مليانة وبتخر ليل ونهار ولا نقصتش لحد دلوقتي ولا نقص منها حاجة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ما تزعلش انا بقول لك الليله دي ما تزعلش ابتسم افرح اضحك افرح بالله واسعد بفضل الله اتنين من اهداف الشيطان الحيرة انك انت تبقى محتار تعمل ايه بيشتتك بالوسوسة كل ما تستقر على رأي يوسوس لك يروح ملخبط لك الدنيا طب بعدين واعمل ايه عشان كده بنقول ان الرجل الرجل الذي يستطيع ان ياخذ قرارا في دقيقه ويعمل به انا عندنا في ست ركعات ركعتين توبه وركعتين استخاره وركعتين قضاء حاجه ست ركعات اي عمل عايز تعمله اعمل الست ركعات دي وانطلق ما تترددش ركعتين توبه الاول ماشي يا عم حسن هتوب قول تبت الى الله ركعتين توبه الاول اصلي ركعتين وزي ما قلت كده قبل كده ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين مش عايزك تصلي الست ركعات في ست ساعات في دقيقتين بالفتحة وألم نشرح والفتحة وقل هو الله أحد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والدعاء بس خلاص ركعتين توبة قول فيه سيد الاستغفار قول فيه ثلاث مرات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللي يقولها ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قولهم وانت ساجد في ركعتين التوبة خلصت ركعتين التوبة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلي ركعتين استخارة ركعتين وفي الآخر بعد التشهد قول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان في زواج من فلانة اللهم إن كان في شراء السيارة اللهم إن كان في نقل السكن اللهم إن كان في سفر بكرة اللهم إن كان في آآ آآ صحبتي بفلان اللهم إن كان في شغلي في المكان الفلاني اللهم إن كان في كذا خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فيسره لي واقدره لي وإن كان في كذا شر لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به وارض عني صليت الاستخارة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قوم صلي ركعتين بقى قضاء الحاجة أسأل الله العظيم الحليم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم أن يعطيني كذا ركعتين قضاء الحاجة تقول فيهم الدعاء ده برضه في آخرهم وانطلق ولا تتردد ولا تسمح للشيطان يوسوس لك اول الصم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهينا خذ قرارك وانطلق فليس هناك حيرة إذا توكلت على الله قال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل إذا عزمت فتوكل على الله من أخطر أعمال الشيطان الحيره لذلك هو بيقعد يحيرك ويدوخك ويضلك ثم اليأس اليأس مشكلة كبيرة جدا انك انت ربنا جل جلاله اذا كنت تعلم ان انت عبده سبحانه وتعالى وان كل شيء بايده الاشكال فيه انك انت بعد كده تيأس ويتملكك اليأس طب انت بتيأس ليه يعني انا بقول كده انا طلبت حاجة سنة واثنين وثلاثة وما جاتش الحاجة دي انا ما بيأسش ليه طالما ان ربنا جل جلاله انا على يقين انه قادر وعلى انه يعطي وانه طلبني بالدعاء انا مستني مش هيأس مش هيأس أبدا الشيطان يريدك أن تيأس لما تذنب يصنع الشيطان من ذنبك خندق يحصرك فيه ويئسك يوئسك من التوبة يقول لك آه زي ما قلت كده الولد فاكرين اللي قلنا له تعالى توب قال انا ما ينفعش انا مش بتاع دين ولا بتاع صلاه انا وحش انا قذر انا ما الشيطان اللي بيتكلم نفسه الأمارة بالسوء هي اللي بتتكلم والشيطان راكبها ان هو يقول أنا ما مش هقدر أتوب إزاي أتوب أنا عندي ميعاد واثنين وثلاثة إزاي أتوب وأنا في جيبي كذا وكذا إزاي أتوب وأنا شايف في البيت كذا وكذا أتخلص من كل ده إزاي وفين وإمتى الكلام ده كله كلام الشيطان وسوسة تقدر من كان يظن أن عمر يسلم سبحان الله سبحان الله العظيم فلذلك الشيطان يحب انك انت يحصل لك حالة الاحباط واليأس انك انت قاعد تعالج امر في مراتك ومفيش فايدة مش عايز تصلح قاعد تعالج امر في امر في احد اولادك او اولادك ومش عايز يص... مش عايزين يبطلوا نوم فالشيطان يحبطك ويوئسك ما تيأسش ده هدف من اهداف الشيطان انه يخليك تيأس اوعى تيأس طالما أن الأمر بيد الله والله قادر آخر حاجة الشيطان بيخليك تعملها مش آخر حاجة لا طب نخليها بعد الفاصل آه، عندنا ثلاث حاجات تانيين الثلاثة الأولين الحزن والحيرة واليأس فاضل الثلاثة التانيين الندم والحسد والحقد آه، فاصل قصير أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي أنا أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا رب اللهم إنا نسألك ألا تحوجنا إلى طبيب غيرك ولا إلى ضامن غيرك اللهم لا تحوجنا إلى هاد غيرك ولا إلى حافظ غيرك أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة آمين اللهم أجرنا من الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان اللهم نجنا من كيد الشيطان ومن أذى الشيطان الشيطان له ستة أهداف رئيسية يبثها في نفسك الحزن الحيرة اليأس الندم احنا قلنا كتير ان الندم على العمل الصالح يحبطه والشيطان دايما شغلته انه يندمك تروح تعمل خير وانت راجع يقول لك يا ريتك ما رحت تدي واحد والواحد بعد كده يأذيك تقوم تقول يا ريتني ما اديته ما يستاهلش والله هذا الندم الدائم الشعور بالندم الدائم بصفة مستمرة هذا الشعور مؤلم جدا شعور الندم احنا بنقول الندم على الذنوب والمعاصي الندم على التفريط والغفلة ده مؤلم ولكن له ثوابه عند الله فعشان كده ثوابه بيخفف مرارته لكن الندم على الدنيا وخلي بالكم انتبه للحتة دي جدا ان الندم على ما فات من المعاصي انا بندم ان عصيت ربنا في يوم من الايام في لحظة من اللحظات الندم ع- ده توبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة لكن اللي بيندم بقى ان فاتته معصية ما عملهاش ده امره اخطر بقى مصيبته اكبر ان هو بيزعل ويحزن ان في معصيه فاتته ما عملهاش ما عملش المعصيه دي ال- الندم ده على فوات المعصيه اكبر من المعصيه نفسها الشيطان حين يدفع الى قلبك الندم الاحساس بالندم ياكل قلبك آه، لما قابلت آه، اخي لينا اسمه عبد الله النعمه عبد الله النعمه اخ مريض الاخ ده قال لي آه، قال لي حاجه جميله قال لي في ثلاث حاجات انا بتحسر عليهم وفي فرق بين الندم والحسره واحد بيندم وممكن ي- يستدرك لكن الحسره انك مش هتقدر تعملها تاني هو مصاب بشلل رباعي ربنا يعفو عنه ويرفع عنه البلاء ويصبره ويرضيه آه، فكان بيقول انا بان- بتحسر على كل لحظه ما كنتش فيها ساجد لان الوقت مش قادر اسكت وقال ثلاث حاجات يعني بس دي منها يعني القضيه في ايه ان الحسره دي جميله لها أجر عند الله لكن التاني بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه آه الذين قالوا لو ك... آه، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يقول له آه، شوف لو آه، لو ما كنتش ملتحي كنت بقيت كذا فيفضل يتحسر شوف لو كنت تعرف فلان كنت بقيت كذا الشيطان ووسوسته وتلاعبه بالدماغ وانا بقول لكم ان اخطر اعمال الشيطان ان انت مش شايفه ولا سمعه ده هو عمال يلعب في دماغك وانت سامع كلام كانك انت اللي بتقول الكلام ده والكلام مش كلامك ده الشيطان اللي عمال يوسوس لك ويوحي لك الندم ثم الحسد والحقد الاثنين هنجمعهم مع بعض في كلمه واحده ان الشيطان بيدفعك للحقد الحقد العمل القلبي والحسد الفعل حقد الاعتقاد القلبي والحسد الفعل الشيطان عمال يقول لك شوف فلان ما يستاهلش وعنده قد ايه عنده كام راكب ايه وبيعمل ايه وفين فيدفعك الى الحقد والحسد ده هدف من اهداف الشيطان انه قاعد دايما يخليك انت تحتقر ما عندك من النعم ويعظم لك ما عند الاخرين من النعم وقد يكون هؤلاء الاخرون الذين يحقدك عليهم ويحسرك على نفسك ويحسدك لهم ما عندهمش عشر معشار ما عندك من النعم يعني ممكن يقول لك خد فلوسي دي كلها واديني نوم ليله زي اللي- الليالي اللي انت بتنامها لكن يخ- يخليك تحقد وتحسد الشيطان آه، عمله بقى في ايصال هذه السته الى حياتك وتصور معي انسان مخزول حياته حزن وحيره وياس وندم وحسد وحقد شوف الانسان المحطم ده ضايع ازاي تايه ازاي عايش حياه كئيبه كلها الم وبنقول ان المخرج من كل ده حاجه واحده بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو كان بيقول له ايه قال له كيف تدفع ابليس قال له انا لا اعرف ابليس قال له بتدفع ابليس ازاي قال له انا لا اعرف ابليس ولا غيره نحن قوما اسلمنا وجوهنا لله فكفانا ما سواه انا ما تقوليش ابليس مين انا ما اعرفش اللي بتقول عليه ده اللي يعرفه هو لسه كنا النهارده كانت يعني معدل اتقال في الخطبه برضه ما اتقالتش ان واحد بيقول آه، لاحد السلف آه، يلقي عليه شبهه من الشبهات فقال له يا بني انا على يقين مما انا فيه فاذهب الى يعني م- متردد مثلك فناقش معه الامر انا ما انا ما بناقش انا عندي الامور محسومه انا انا يقيني وعقيدتي بس ان الله على كل شيء قدير فساعة محتاج حاجة أو أعجز في حاجة من غير ما احتاج ولا عجز أنا طول الوقت بقول يا رب وربنا بيكفيني لا بقى قاعد اقول الشيطان بيعمل ايه ولا فلان بيعمل ايه ولا ب- علان بيسوي ايه والله يا جماعه انا انصحكم والله انصحكم لسلامه الصدر انكم تكفوا عن سماع اخبار الناس عيش مع ربنا وكفاية فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان راح وفلان جه ومشكلة فلان ومشكلة علة الكلام ده بيوجع القلب ويفسد القلب عيش حياتك على قد ما يصلح دينك وأمر آخرتك واترك الدنيا للناس وانتهت القضية الشيطان آه، عشان يوصل للست حاجات اللي أهدافه دي الصفة العامة للشيطان الإصرار هو مصمم يضيعك مصمم يدخلك جهنم قال كده طالما ان احنا خرجنا من الجنة ولعنا وطردنا من الجنة طب مش هخلي ابن ادم ده يدخل الجنة هو كمان يبقى معانا في جهنم الإصرار لأحتنكن ذريتهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم فبعزتك لأغوينهم أجمعين لا أهلكنهم صيغة جزم نون التوكيد المشددة ولام القسم الشيطان مصمم يضيعك إصرار الشيطان آه تعرف يا عم حميد الله يرحمك ان الشيطان ما بييأسش لا ييأس نمرة واحد لا ييأس من أحد هو معاك ليل ونهار أقصد لا ييأس من أحد يعني فلان من الأكابر فلان من الأصاغر الشيخ فلان الرئيس فلان الزعيم فلان الواد فلان المرأة الفلانية البنت الفلانية الشيطان مش سايب حد لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها أو جاءك شيطانك قالت أو معي شيطان قال وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن كل ابن آدم حتى أنت قال حتى أنا قال حتى أنا فلذلك بنقول إيه إن الشيطان مش هيسيب حد نمرة واحد إيه اتنين مش هيسيب أي حد في أي لحظة من الليل أو النهار إصرار إصرار ولا ييأس لذلك جاء في الحديث أن الشيطان يما يبعث سراياه وآخر النهار يستقبل تلك السرايا فيقول له أنت ماذا فعلت يقول له إيه ما تركته حتى طلق زوجته واخد بالك من كلمة ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته ما تركته يعني فضل وراه طول النهار من الصبح للمغرب لما خلاه طلقها لسه والله امس كنت امس ال... كان امس ده الخميس مش عارف اي اي اي يوم من الايام اللي فاتت دي كنت في مشوار في ففي شارع شهام فوجئت رجل وزوجته في الشارع وهي عماله تقول له طلقني لو انت راجل طلقني لو فيك ذرة رجولة قولها فوقفت كده وبصت لهم وابتسمت ف قالت لي بتضحك على ايه؟ قلت لها شطانة انا قلت لها طبعا هيطلقني بقى عشان الكلمة دي خدته ومشيت لان هو اللي اللي راكبها في الوقت ده زي ما بقول لك الكلام المستفز ده كلام خطير جدا و- وهو قال لي كده يعني ناس يبدو انهم محترمين قال لي هذه يعني سوء ادب غير منتظر منها بس الظرف حكم فالشاهد ايه مش موضوعنا الموضوع في ايه ان لا لم ازل به حتى طلقها ما تركته حتى فرقت بي حتى فرقت بينه وبين زوجته كده يجي لك في مسألة فلان صاحبك وحبيبك وقريبك واخوك و... ومع بعض ويقعد يوسوس لك ده عمل بص لما سو... بص لما وفاكر لما والموقف الفلاني و... ش... ش... ش... لحد ما يفرق بينك وبينه يبقى الإصرار واثنين عدم اليأس وتأكد ان الشيطان احيانا بيوصل آه، مع الانسان للي هو عايزه على عدة مراحل مش في مرحلة واحدة يعني الشيطان ما بيقولش للانسان ايه اكفر وانما زي ما ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان واخدها step by step خطوة خطوة واخد معاك ال- ال- وبطيء لكنه أكيد المفعول واحدة واحدة أنا بقول الكلام ده مش عشان تخاف من الشيطان اوعى تخاف منه إن كيد الشيطان كان ضعيف وأنا بقول الكلام ده عشان تفهم خطته تحبطها من الأول توقفه عند أول خطوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها كل ما تيجي كده يجي لك تيجي كده يجي لك تيجي كده يجي لك تيجي كده يجي لك خليك معاه اسلوب الخطوات الشيطان يوحي بعمل لا تظهر له نتائج مباشرة ولكن تظهر بتتابع وحي الشيطان فيظهر في النهاية ان العمل الاول ده اول خطوة اللي هو عملها دي هي اللي وصلت لاخر خطوة اللي احنا وصلنا له دلوقتي يأتي الشيطان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغته فليستعذ ولينتهي يقول لك مين اللي خلق السماء مين اللي خلق الأرض مين اللي خلقك مين اللي خلق أبوك وأمك وبعدين مين اللي خلق ربنا اللي خلق الحاجات دي كلها الرسول قال إيه فليستعذ ولينتهي هو انت لو قطمت من الاول زي ما قلت كده لا تسمح للشيطان ان يجرجرك من الاول خالص افلت منه هو قاعد بيكلمك ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلصت اخوتي خذوا الفكره دي ونكمل بكره قصدي ان شاء الله في الحلقه القادمه أن من أخطر أعمال الشيطان التركيز يعني لما يحطك في دماغه من التركيز التركيز على عنصر البداية إنك بس تبدأ معاه عشان كده بقول لك ان احنا عايزين نتعلم في حرب الشيطان في حرب الشيطان انك ما تستسلملوش من البداية من البداية افلت منه من البداية انزع يدك منه من البداية احبط فكرة ووقف دماغك ما تشتغلش وما تتكلمش ما تسمحلوش يوسوس عنصر البداية يأتينا مزيد من التفاصيل في اللقاء القادم إن شاء الله أحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريده قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء